مجالس رحمة فيها الهدى فيها مغانم للرسول توزعوا فاسعوا إلى هدي النبي وأقبلوا شو بنور الله لا تتراه نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مشاهدينا الكرام في كل مكان أحييكم بتحية الأمن والأمان أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدينا الكرام احذروا من انفلونزا الخنازير الجزء الثاني يعقد هذا اللقاء باذن الله تبارك وتعالى ونسال الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد اللهم امين. احنا في البدايه النهارده مشاهدينا الكرام بعض الاخبار ال- الخفيفه اللي بنحب نذكر حضراتكم بها من خلال التصريحات الرسميه ال- التي صدرت عن المسؤولين الرسميين ل- في جمهوريه مصر العربيه اللي بياكدوا سواء من جانب الصحه او من جانب التعليم اللي بيركزوا بياكدوا ان الموضوع الموضوع سهل وان الموضوع ممكن السيطره عليه ولكن انا عارف ان ممكن وانا بقول الكلام ده ان هيقولوا طب ازاي ممكن السيطره عليه احنا بنهولش وما بنرعبش الناس وما بنخوفش الناس ولكن انا بحب دايما اتكلم من خلال الواقع اه احنا مع ال- ال- الحكومه المصريه مع المسؤولين في التصريحات الرسميه اللي بتطلع سواء من وزير التعليم الدكتور يوسف الجمل او من خلال وزاره الصحه من خلال الدكتور حاتم الجبلي ومن خلال المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه الدكتور عبد الرحمن شاهين الكل بيركز وبيقول ولكن في حاله برضو هم عندهم حاله من الترقب حاله من الخوف حاله من الفزع حاله من الرعب من خلال الاخبار اللي هي ممكن اي حاله تحصل دلوقتي هتعمل بلبله كبيره جدا هتعمل مشاكل كبيره جدا جدا جدا ازاي ان الدراسه بدات وسط تحذيرات للطلاب من الغياب بسبب انفلونزا ووزاره التعليم بتقول التاجيل في حاله تفشي المرض يعني التاجيل في حاله تفشي المرض الكلام ده اللي بيقوله الدكتور يسر الجمل وزير التعليم بيقول ان لو في حاله زي ما عرفنا من خلال الحلقات الماضيه حلقه الثلاثاء الماضي ومن خلال التصريحات الرسميه اللي بتطلع ان لو في حاله ظهرت في الفصل الفصل بيتم إغلاقه لو حالتين ظهروا في المدرسة المدرسة بيتم إغلاقها احنا بيقولوا التأجيل ده في حالة تفشي المرض طيب احنا بي- برضو الدكتور حاتم الجبلي بيقول وزير الصحة بيقول مدارسنا مستعدة تماما لمواجهة انفلونزا الخنازير وأيضا بيقول بيؤكد برضو تصريح وزير التعليم بيقول إغلاق المدرسة عند تعدد الإصابة ونظافة, المس ونظافة الفصول مسؤولية الناظر مسؤولية مدير المدرسة مسؤولية ناظر المدرسة طيب يا رب الكل آه، يعني يبقى عنده إخلاص وعنده ضمير ويتأكد إن إحنا في مشكلة كبيرة وإن ده وباء بقى أصبح وباء عالمي أيضا السعودية لن تستقبل الحجاج بدون التطعيم ضد إنفلونزا الخنازير السعودية أعلنت هذا الكلام أيضا آه، آه، ووزارة الصحة بتؤكد هذا الكلام بيقولوا منع سفر أي حاج بتزيد درجة حرارته عن 38 أيضا منظمات عالمية هو خبر آه، يعني ممكن ما يكونش كويس جدا ويرعب ناس كتيرة جدا منظمات طبية عالمية بيقولوا 3 ملايين طالب مهددون بالإصابة بإنفلونزا الخنازير مع بداية العام الدراسي اللي بدأ اليوم آه، طوارئ في المستشفيات الجامعية مع بدء العام الدراسي الجديد ضد انفلونزا الخنازير احنا اللي نقدر نقوله مع هذا الكلام مشاهدينا الكرام ان احنا لازم ناخد الحيطه لازم ناخد تعاليم الاسلام تعاليم الإسلام من خلال اللي الدكاترة نفسهم اللي احنا بننطلق من خلال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر من خلال الناحية الطبية والناحية العلمية اللي هم الأطباء المتخصصين بيقولوا إن لابد من النظافة لابد من الاهتمام بالنفس لابد من الخصوصية لابد من الالتزام بأشياء كتيرة جدا م- تكلمنا عنها في اللقاء السابق وهنتكلم عنها بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء اليوم مشاهدينا الكرام ولكن احنا بنقول يا رب احفظ مصر من الوباء والوباء والوباء يا رب اللهم احفظ مصر من البلاء والوباء وسائر بلاد المسلمين اللهم امين احب اكد تاني مشاهدينا الكرام ان احنا مش بنتكلم على انفلونزا الخنازير في مصر فقط ولكن احنا بنتكلم عن ان وباء عالمي اصبح في الدول العربيه اصبح في الدول الاسلاميه اصبح في الدول الاوروبيه في حالات وفاه مو- في حالات وفاه موجوده في كلام بيتقال ان ال- ال- إن- إن- إن- إن نفسه ال- ال- الحاجه اللي احنا ممكن ناخدها علشان تحصلنا من انفلونزا الخنازير لم تثبت فعاليتها حتى الآن وهنتكلم في هذا الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى اللي أنا أقدر أقوله بنقول إن إحنا بنركز مرة تانية وتالتة ورابعة إن الموضوع ده وباء عالمي مشاهدينا الكرام لازم ناخد الحيطة لازم نشوف إيه الآداب إيه ال- الضوابط ايه الحاجات ايه الاساليب اللي احنا نعملها علشان نحافظ على نفسنا ونحافظ على اولادنا واطفالنا ونحافظ على المجتمع ككل لان قالوا الدكاتره بيقولوا ان لو واحد عنده عدوى عنده انفلونزا الخنازير ومشى في الشارع ممكن يعدو كل اللي مر عليه في الشارع ده كلام خطير جدا كلام مهم جدا هنعرف هذا الكلام مشاهدينا الكرام ولكن استجابه لطلب حضراتكم استجابه لطلب كتير جدا جدا ما شاء الله تبارك وتعالى من خلال اتصالاتكم الهاتفيه او من خلال الرسائل على شريط ال SMS طلبته وقلته ان احنا محتاجين تركزوا شويه على الاطفال الاطفال ازاي يتعاملوا مع انفلونزا الخنازير احنا ازاي كاباء او كامهات نتعامل مع اولادنا ونعرفهم ونحصنهم علشان ي- يعني ربنا يعافيهم من هذا الوباء العالمي انفلونزا الخنازير مشاهدينا الكرام فاصل ونلتقي مع الاستاذ الدكتور عادل درويش استاذ طب الاطفال بالمركز القومي للبحوث والمستشار الطبي لمجلس الشعب فاصل ونبدا باذن الله تبارك وتعالى
نصح النبي صحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا هذه مجالس رحمة فيها الهدى فيها مغانم للرسول توزعوا فاسعوا إلى هدي النبي وأقبلوا عيشوا بنور الله لا تتراجعوا نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا
فيروس H1N1 يوسع انتشاره ويكتسح 21 دولة شرق المتوسط من أصل 22 دولة فقد أعلنت المنطقة عن تسجيل 9844 إصابة مؤكدة بأنفلونزا الخنازير وفق آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية المنظمة أوضحت أن منطقة الشرق الأوسط شهدت تسجيل نحو 70 حالة وفاة وفي السعودية وحدها سجلت 23 وفاة تليها سلطنة عمان بنسبة عشر وفيات كما أودى المرض بحياة ستة وفيات بالإمارات وخمسة بالكويت أما مصر فأعلنت عن حالتي وفاة ومثلها في لبنان وسوريا والبحرين وإيران فيما تم تسجيل حالات وفاة واحدة في كل من فلسطين وقطر والعراق واليمن
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا هذه مجالس رحمة فيها الهدى فيها مغانم للرسول توزعوا فاسعوا إلى هدي اهلا بكم مشاهدينا الكرام اجدد التحيه والترحيب بحضراتكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونرحب بضيفنا الذي يظهر معنا لاول مره على شاشه قناه الرحمه الاستاذ الدكتور عادل عاشور استاذ طب الاطفال بالمركز القومي للبحوث والمستشار الطبي لمجلس الشعب اهلا وسهلا اهلا بيك يا استاذ منورنا يا دكتور عادل أهلاً بيك.
سعداء بحضرتك الله يخليك.
آه، في البدايه مشاهدينا الكرام قبل ما ندخل في موضوعنا مباشره احب انوه لحاجه كنا نوهنا عنها آه، على مدار الحلقات الماضيه في الاسبوع الماضي الا وهي مسابقه آه، مجلس الرحمه باذن الله تبارك وتعالى مسابقه الفائزون هي اسمها كده باذن الله تبارك وتعالى مسابقه الفائزون من خلال برنامج مجلس الرحمه وعلى شاشه قناه الرحمه فقط وحصريا باذن الله تبارك وتعالى احنا بنقول ان ان شاء الله تبارك وتعالى ان المسابقه ستبدا فعليا باذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء الماضي في حلقه الثلاثاء القادم باذن الله تبارك وتعالى هنقول آه، السؤال وهنقول كيفيه الاجابه عليه وهنقول يعني كل حاجه بتفاصيلها باذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاث القادم هتبقى الاجابه باذن الله تبارك وتعالى من خلال الرسائل القصيره رسائل ال SMS باذن الله باذن الله تبارك وتعالى آه، هنتكلم في تفاصيلها اكتر واكتر باذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم لما نقول اول سؤال باذن الله تبارك وتعالى ونقول عشان تبقى الامور سهله آه، ويعني ميسره باذن الله تبارك وتعالى وبسيطه ان شاء الله تبارك وتعالى ونسال الله تبارك وتعالى التوفيق آه، والنجاح للك- للجميع باذن الله تبارك وتعالى هي المسابقه آه، الجائزه بتاعتها باذن الله تبارك وتعالى هتكون 200 دولار اسبوعيا باذن الله تبارك وتعالى آه، برضو اؤكد ان المسابقه ليست مقتصره على آه، جمهوريه مصر العربيه فقط ولكن المسابقه عامه للجميع في شتى انحاء العالم وكل من يشاهد قناه الرحمه باذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام احذروا ده عنوان حلقه اليوم. آه، احنا كنا في الثلاثاء الماضي آه، كان في لقاء بم- بهذا العنوان احذروا ده الجزء الثاني باذن الله تبارك وتعالى. اللقاء الماضي تكلمنا عن يعني مساله ال- ال- ال- العام الدراسي وايه اللي يحصل وايه الواجبات وايه الاساليب و و الى غير ذلك. احنا النهارده باذن الله تبارك وتعالى مع الدكتور عادل درويش استاذ طب الاطفال بالمركز القومي عادل عاشور. بس الدكتور عادل درويش مش عارف معلق معايا ليه.
آه، مش شوية- عارف شوية.
اه دكتور عادل عاشور فبنتكلم النهارده باذن الله تبارك وتعالى عن مساله الاطفال حضرتك متخصص وبارع في هذا المجال بفضل الله تبارك وتعالى آه، وليك اسمك وليك كيانك في هذا الموضوع في مساله طب الاطفال انا عايز برضو ابدا مع حضرتك سؤال مباشر كده ومع بدايه العام الدراسي السؤال هل في سن معينه لالتقاط العدوى لا طبعا للاسف ما فيش سن آه، آه، معين آه، يقدر يفلت من العدوى من ساعه الجنين اللي بيبقى في بطن امه وهي حامل فيه حتى آه، آه، الشيخوخه او حتى الكهوله آه، انما في آه، سن او اعمار معينه هي اللي بتبقى اكثر عرضه للمرض او اكثر آه، قابليه ليه او اكثر كمان قابليه لحدوث مضاعفات و آه، السن ده يعني احنا عندنا في مصر ط- اتضح ان 70% من الحالات اللي اكتشفت في مصر اللي هي قربت على 1000 حاله اي
70% منها من اعمار من خمس سنين ل 24 سنه. آه انما في فئات برضه في فئات بتبقى اكثر خطوره زي الفئات اللي هي زي ما قلنا الحوامل خطر آه الناس اللي عندهم سمنه خطر ان يجي لهم انفلونزا الخنازير الاطفال آه، صغيرين والرضع ال- آه، الكهول الناس اللي, اللي كبيرة السن.
اعمار آه، سنهم عاليه والافراد اللي عندهم او مصابين بامراض آه، مزمنه كقلب وكسكر وضغط دي كلها آه، برضو ب- ممكن يحصل من العدوى بتاعتهم مشاكل مم. طب يبقى في ال- الحوامل آه، السمنه الزائده الاطفال الرضع كبار السن دول ممكن يكون اكثر تعرضا واكثر يعني ان هم ممكن يتعدوا بالانفلونزا ده الخنازير انا عايز ازيد كمان اقول ان آه.
في اتجاه بيقول يعني الناس اللي هي آه، المفروض في مرحله زواج ناخر الحمل حتى السنه دي والسنه اللي جايه يعني على اساس ان لو حصل حاجه ما تبقاش العدوى موجوده وبيحصل للجنين مشاكل وكده فهي دعوه حتى بان احنا كحاجه تنظيميه بقى للاسره ان احنا نقول للحوامل يعني نخلي بالنا شويه او للمقبلين على الزواج يخلوا بالنا وممكن ناجل الحمل السنه دي او السنه اللي جايه كمان عشان درءا يعني لل صحيح صحيح طب مساله بقى الاطفال ومع بدايه ال- العام الدراسي وكثافه الفصول يا دكتور عادل تمام.
ايه اللي يحصل بقى والله احنا في البدايه بنقول يعني عام ان شاء الله دراسي آه، بنهني بيه آه، الناس كلها والشعب وان شاء الله يكون عام دراسي كويس من الناحيه يا رب، يا الصحيه ومن رب.
الناحيه يا رب.
آه، التعليميه لان اولادنا هم مستقبلنا ومستقبل مصر ويهمنا جدا الحفاظ على صحتهم طبعا. آه، انا شايف ان لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي يا استاذ ملهم في نعم.
3 و4 اكتوبر آه، مفيش قلق ال- ال- اللي يخلينا آه، نبقى م- يعني مشدودين قلقانين ومشدودين الشده ومرجوعين دي اه يعني احنا بس عايزين ناخد الامور بهدوء شويه ونقول ان لا مش هيبقى التصور اللي الناس خاي- خايفه منه ان يحصل آه، وتصل الى درجه ان الاطفال يحصل لهم وباء لا ليه؟ لان احنا لو نبهنا على اولياء الامور الصبح تمام.
قبل ما يودوا اولادهم المدرسه ان اي طفل الطفل من امبارح بالليل او النهارده الصبح ظهرت عليها اعراض سخونه ما يودوش المدرسه يبقى انا قعدوا في البيت.
قعدوا في البيت مهما كانت النتائج آه.
لان في بعض الاسر بتدي لاولادها مسكنات زمان علشان يودوا المدرسه والحضانه عشان الام والاب يروحوا الشغل و... احنا بنقول لا يعني اي طفل عنده سم- ما ندوش بقى حاجات مخفضه للحراره انا اروح في المدرسه كطفل واخد مسكن الحراره وقدام الط- الناس طب- طبيعي تمام.
انما انا بحمل جوايا ميكروب ما وليكن اي ميكروب يعني آه، ودرجه حرارتي سليمه لان واخد الصبح دواء مسكن و- ومخفض الحراره فاحنا بنقول في البدايه اللي عيان آه، ما يروحش المدرسه انما آه، حضرتك سالت سؤال قلت طب آه، لو في حق لو في طفل حصل له م- مشكله آه، او انفلونزا او اولا ما فيش حد يقدر في العالم في العالم كله طب- اطباء العالم كله آه، لو جبت واحد عنده انفلونزا ما حدش يقدر يقول دي انفلونزا عاديه ولا دي انفلونزا خنازير ولا دي انفلونزا طيور خلاص كلها واحد كلها واحد كلها تتشابه فيها الاعراض لدرجه انك لا يمكن تجزم من التشخيص الاكلينيكي او من العلامات الاكلينيكيه ان ده مصاب بده او ده او ده فممكن انسان يكون مصاب بانفلونزا عاديه خالص بتحصل له زي ما حصل لنا كلنا أيوة.
في السنوات الماضيه ما فيش موسم بيعدي الا ويجي لك مرتين ثلاثه صحيح، صحيح.
انفلونزا اذا وارد قوي ان مع بدايه فصل الشتاء- الشتاء ان الاطفال يجي لهم انفلونزا عاديه فيعني ما ما فيش هي داعي المشكله للفزع يا دكتور عادل انت كلام حضرتك جميل ولكن انا هتكلم بلسان الواقع آه.
هي المشكله دلوقتي ان احنا وصلنا لدرجه ان لو واحد عطس في اي مكان يقول لك ده عنده انفلونزا خنازير تمام.
لو طفل آه، يعني جاله رشح يقول لك ده في قلق الاب والام يبقى في قلق لا لا ما هو مش الدرجه فاحنا عايزين نهدد اه ما الدنيا احنا مش برضه نعرف الدرجه ايه دي.
الصح ما ومن هو- خلال ما الواقع هو برضه حضرتك بتقول لو واحد معدي في الشارع يبقى الشارع كله هيتعدي لا آه.
آه. طبعا لا ما هو لا الدكاترة برضه- بيقولوا كده.
لا لا لا لا ما هو لا ما بيقولوش كده ب ب ب ب يعني آه.
ب على المطلق لا آه.
بيبقى ليها العمليه ليها شروط انما ما بيبقاش واحد عنده بتاع آه، او آه، ما معدي عنده انفلونزا يعدي الشارع ويعدي العماره اللي جنب لا طبعا الكلام ده مش مظبوط هو لازم يكون في مخالطه أيوة.
ما بين الشخص اللي, اللي عنده الاعراض دي والناس اللي حواليه يعني دخل فيهم سلامات واحضان وبوس آه، ما استعمل الم- استعملت المنديل بتاعي انا عيان واستعملت المنديل بتاعي وجه واحد طفس راح مستعمل المنديل بتاعي برضه فاذا العدوى هتيجي من استعمال ادوات الغير الشخصيه تمام.
هيجي من التقارب الشديد ما بين الناس آه، سواء كان آه، مرضى او ناس عاديه او ناس مصابه آه، آه، دي وسائل لان ده ده ده ميكروب تنفسي اه لازم يجي لي من خلال النفس نمره واحد ومن خلال بقى ان انا وسيط ما انا ب- بن- بنقل حاجه من ايديا او ل- لشخص تاني كانت في بقي او كانت في الانف بتاعي فدي مصادر العدوى انما مش هبقى ماشي في الشارع وبخ ما بتبقاش ل- ل- لهذه الدرجه لو التع- استعملنا الأ- التعليمات خاصه بالنظافه الشخصيه ه- هدرأ كتير قوي من آه، العدوى يعني اقصد ان سواء في مرض ولا ما فيش مرض غسيل الايدين ده لازم يبقى ده يعني آه، نظافه من الايمان فلازم تبقى موجوده سواء كنا احنا خايفين من المرض ولا مش خايفين وشكرا لانفلونزا الطيور اللي هي عرفت الناس ان في حاجه اسمها نظافه وان في حاجه اسمها غسيل ايدين وفي حاجه اسمها نتوقف عند صابون مساله النظافه ونستقبل اول مداخله معنا أول.
آه، مدام فاطمه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ازيك يا أستاذ منى اهلا بيك الله يكرمك جزاك الله خير شكراً جزاك أتكلم الله.
بس على لا، آه، معهد أزهري في شارع العشرين ليه آه، مز- المعهد أزهري ايوه في شارع العشرين تمام آه، ما فيهوش حاجة خالص من اللي قالوا عليه ما فيش استعدادات خالص يا أستاذ ملهم كثافة الفصل كثافة الفصل 65 أي.
فصل بنتي 65 ايوه آه، و- وما فيش نظافة خالص
تمام يعني ما فيش استعداد في الم- في المعهد أبدا ده أبدا والله يا أستاذ ملهم طب إحنا أنا هنروح- رحت بنفسي ما وديتش الولاد لسه طيب حاضر هم اساتذتنا هم اساتذتنا ومشايخنا بيتابعونا دلوقتي القائمين على الازهر الشريف من خلال قطاع المعاهد الازهريه او من خلال مشيخه الازهر بيتابعونا ورسالتك وصلت باذن الله تبارك وتعالى انا متاكد ان هم يعني في حد بيتابعنا دلوقتي من الناس المسؤولين في الازهر الشريف وسمع رسالتك باذن الله ناخد الاستاذ اسامه استاذ اسامه الو السلام عليكم اهلا بك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك كل سنة اهلا وانت وسهلا اهلا وسهلا طيب. انا كان ليا سؤال حضرتك بس عن ال- بالنسبه للناس اللي بتصاب بانفلونزا الخنازير تمام آه، في حضرتك ناس ب- ب- ب- بيتم شفائها وفي ناس ب- بتتوفى لا قدر تمام.
الله آه.
تمام انا عايز اعرف بس حضرتك بالنسبه للناس اللي بتوفى هل بيكون في جسمها مثلا في جهاز المناعه في حاجه على ناس في ناس مثلا عندها امراض معينه ما فيش بدايه تقايم الفيروس جميل دي- دي إيه، جميل بتتوفى سؤال جميل يا استاذ ولا اسامه ولا ولا بالنسبه للناس ال- ولا الحاله عاديه يعني طيب حاضر سؤال وليا جميل طلب عند شكرا حضرتك معلش.
شكرا جزيلا استاذ اسامه حاضر شكرا جزيلا آه، بنعود لحضرتك بتركز على مساله النظافه يا دكتور عادل اه طبعا طبعا مفيش كلام آه، فاذا عمليه ان انا بمشي في الشارع وعمليه كده يبقى لا لا، مش بس مش بالشكل دون احنا يبقى لازم يبقى فيها خلطه اه لازم في اختلاط تمام.
وتقارب كبير جدا و... واستعمال ادوات المريض ده غلط او ان انا اي شخص بقى دي معلومه انا يعني انا بحييك عليها إن- لان بقول لحضرتك ال- ال- الكلام ده آه، بيثار الان على كتير جدا من وسائل الاعلام على كتير من القنوات الفضائيه بيقولوا ان اللي ممكن واحد عنده آه، عنده انفلونزا خنزير ومشى في الشارع مشى في اي طريق بيعدي كل الناس لا، لا، لا.
فانت حضرتك بتصحح المعلومه ان ال- ال- يعدي عن طريق الخلطه والاختلاط تمام ده ده كويس تمام انت تتذكر يوم آه، حاجه ستة في شهر ستة شهر خمسة لما اكتشفت اول حاله طفله مصريه أيوة كانت صحيح.
جايه من امريكا وكانت راكبه طياره وكانت آه، اكتشفت اعتقد انه عملوا تحاليلات آه، على مدار اسبوع لركيبه الطياره اللي جايين من مصر آه، ما حدش فيهم آه، او يمكن حاله واحده بس فاذا لو لو هي عايشه معاهم في الطياره 8 ساعات جايه من امريكا 8 ساعات وعندها المرض من امبارح او من اول فكانت المفروض ان الطياره كلها تتدمر يعني تمام.
لا ما حصلش يبقى مسألة النظافة بتركز عليها حضرتك، مسألة الخصوصية أيضا انت طبعاً.
حضرتك بتركز عليها، هرجع برضو للسؤال حضرتك بقول لك الأطفال وكثافة الفصول، آه.
أنت حضرتك قلت إن لو واحد آه، شاف ابنه أو بنته تعبان ما ين- ما ين- ما ينزلهاش من البيت، بالظبط ولا المدرسه تستقبلها منه مم.
تمام آه فانا بقول بالنسبه ل آه، ان طبعا كل ما كان الفصول مفتوحه وفيه هواء وتج- والهواء ده م- داخل والدنيا مش كاتمه آه، طول ما في آه، مراقبه مني كاولياء امور او من المديرين او من القائمين بال... بعمليه تعليميه في المدرسه على الاطفال ومركزين معاهم من الناحيه الصحيه طبعا مع الزوار الزوار الصحيين والطبيب تمام.
ان كل شويه يمروا على الفصول لو شافوا اي طفل عنده علامات يقدروا يكتشفوها من بدري يلتقطوا الطفل او الطفله اللي يكون آه، تعبانه شويه آه، ويحجزوها لغايه ما يجي ولي امرها يستلمها ونشوف ونتابع حالتها بعد كده اعتقد لو احنا الاجراءات دي آه، اتبعناها مش هنوصل لمرحله ان احنا في وباء وفي تفشي وفي المدرسه تتقفل يعني لو احنا مصحصحين طول الوقت ومراقبين لاطفالنا وهم قاعدين في المدارس او هم في البيت قبل ما يروحوا كمان المدرسه اعتقد ان ان الموضوع مش هينتقل بهذا الشكل انما انما مجرد ما زي ما حضرتك بتقول لو لو طفل اكتشف مثلا انه عنده او طفلين في ال في ال في ال في حجره الدراسه يبقى دول يروحوا والفصل ياخد اجازه لمده اسبوع لان دي فتره حضانه المرض أيوة.
لان قد يكون في حد من ال- اللي جنبه التقط منه العدوى المرض ده بيقعد أسبوع، حضان فتره حضانته عشان تظهر عليا اعراض من يوم لغايه اسبوع آه.
يعني انا ممكن ابقى اتعديت أيوة.
وانا ماشي كويس قوي سليم آه.
تظهر عليه اعراض بكره بعده بعد بعده لغايه اسبوع ما أيوة.
ظهرش بعد اسبوع خلاص مش هيظهر يبقى انا ما اتعدتش فيعني الد- الدراسه مش هتتقفل الى ما لا نهايه لا هتتقفل ال- ال- سواء كان في اصابه تلميذ او تلميذين في هذا الفصل هتتقفل لغايه فتره الحضانه بتاعت المرض ويجرى عمليه السؤال على الاطفال اللي هم موجودين في هذا الفصل تمام.
و- وممكن نجري برضه بيهم تحاليل اذا نتاكد ان حد فيهم ملتقط ال- العدوى ولا لا. والله الامور كويسه ترجع تاني تستمر الدراسه في الاسبوع التاني. ده انا ده تصورنا طيب طب حضرتك بتقول لو الابن أو الطالب أو الطالبة أو يعني تعب في البيت ما يروحش المدرسة، آه طبعاً.
والمدرسة ما تستقبلوش، طب لو حصلت حالة أنا مثلا ابن أو بنت في ال- في الفصل وفي المدرسة وحصلت آه، حالة إصابة بإنفلونزا الخنازير، آه.
طب في الحالة دي أعمل إيه؟
إيه، يعني الإصابة ظهرت وابني موجود في المدرسة اه ابنك في المدرسه آه، يبقى آه، ال- ال- ال- ناخد الطفل ونقعده في- في حجره معزوله آه وهنقول انه مصاب آه، يعني انت اكتشفت وعملت له تحليل وطلع مصاب بانفلونزا الخنازير أيوة.
ولا عنده اعراض برد لا عنده الإصابة ما هو عنده الاصابه دي انا لازم ي- ي- يعمل- يعمل تحليل ما لو عمل تحليل ما يجيش المدرسه آه.
لو لو انا شكيت انه مصاب أيوة.
اخده ها واتصل باولياء اموره تعالوا احنا شاكين في كذا آه.
انا كدكتور بقى بتاع المدرسه آه.
احنا شاكين في هذا الاجراء نتصل باي مستشفى من مستشفيات الحميات علشان يجروا تحليل لهذا الولد ويغيب لغايه ما تظهر نتيجه التحليل اذا طلعت سلبيه ضد انفلونزا الخنازير يرجع المدرسه مكرم ومفيش اي حاجه لو ت- ظهرت ال- الاصابه عنده يبقى يتحجز في البيت لمده اسبوع او في المستشفى على حسب ما يعني حالته فيها ايه ويبتدي ياخد ال ال ال العلاج بتاعته و- و- ويجرى بقى مراقبه التلاميذ اللي موجودين معاه في- او مصاحبين معاه في نفس الفصل والدنيا هتمشي مفيش هتبقى آه، اي مشكله ان شاء الله يعني طب مسألة الكثافة برضه يا دكتور عادل آه.
يعني الطلبة وال- والطابور ما الصباح دي حقيقه والحاجات دي, دي كلها.
مشكله عندنا من زمان يعني احنا عندنا طب ما تيجي بنزداد نشوف اعداد المشكلة دي سكان بعد الفصال قوي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أستاذ محمد أهلا وسهلا الله يخليك يا استاذ منى أهلا بيك اتفضل الله يخليك ممكن اكلم الدكتور اتفضل اتفضل الله يخليك والله يعني آه، شغال بالاردن يعني أهلا وسهلا اهلا وسهلا يعني عن نفسي بيجي لي اعراض في الوجه باستمرار تمام يعني انا ك- ك- كطبيعه جسمي بيجيني انفلونزا باستمرار فاغلبيه الناس اللي انا شغال معاهم بيحكوا لي بهزر زي ما انت لسه بتحكي كده حتى لو جوات حد راح شح شويه يقول له انت عندك انفلونزا الخنازير والكلام ده بس يعني بتيجي معايا في يوم الانفلونزا العاديه هي دايما بتيجي معايا يعني ممكن مثلا كل اسبوعين تجيني انفلونزا بس بتجيني قويه لدرجه ان مثلا هي عينيا بتحمر وانفي نازل دي قبل انفلونزا الخنازير وقبل انفلونزا الطيور كان دايما حتى من تمام، صغري كان تمام.
فيها.
ايوه ايوه فيعني يعني هل اللي هو بيجيله الانفلونزا ده معرض ان هي الانفلونزا الخنازير هي ان هي تجيله او ان هي صعبه ان هي تجيله مش فاهم يعني فيا ريت والله يطمني على لا الناس دي احسن آه لا لا الامور ما بتبقاش كده يعني انت واضح ان انت مناعتك ضعيفه آه عندك استعداد لطلقه اي حد آه، يعني يكون قريب منك مصاب بانفلونزا او ان آه، انك تتعرض لتيارات هواء بعد ما تكون قاعد في جو دافي فاذا انت مناعتك آه، آه، ضعيفه فقابل انك يجي لك اي نوع من انواع المدر فانت فعلا من الفئات اللي احنا بنتكلم عنها ان انت ممكن تكون معرض لو في حد مصاب وانت احتكيت بيه او تقاربت منه بشكل او باخر انك تلقط هذا هذا النوع من الانفلونزا آه، وسهل قوي لانك انت المفروض ان انت تاخد ادويه تقوي هذه المناعه وتشوف العله فين وتتعالج. في تطعيمات ضد الانفلونزا الموسميه وبتتاخد في اوائل شهر اكتوبر من كل سنه انصحه انه ياخدها بشكل دوري دي هتحميه تمام.
من من الاصابه بالانفلونزا العاديه المتكرره انا بقول لك في انفلونزا ناس بيجي لها انفلونزا عاديه باستمرار مش شرط ان يكون دي انفلونزا انفلونزا آه، خنازير بالظبط.
طيب جميل طب مسألة برضو المناعة والحاجات دي كلها مسألة الأغذية بقى هل في أغذية معينة لتقوية المناعة؟
اه طبعا آه تخو... مش بس اغذيه على فكره يعني مش العمليه مش بس تغذيه يعني آه احنا نشوف الحاجات اللي بتسبب نقص في في المناعه او بتخلي الانسان قابل انه يجيله امراض ايه آه الاجهاد آه الانسان المجهد جدا سهل انه الميكروب يخش او يكون الميكروب يكون موجود في جسمه فبمجرد ما ال- المناعه بتاعته تقل من آه، كتره آه، آه، يعني مش مدي جسمه راحه ده ممكن يصاب آه، اللي اللي بيسهر كتير واللي متوتر نفسيا واللي عنده اسى وحزن كبير دول ناس مناعتهم بتبقى بتسمع انت عن ان بعد حالات الوفاه الناس بتبقى زعلانه فاذا بتصاب بعض صحيح.
بعض الامراض ف ف فالشعور بالسعاده والشعور الحاجات دي بترفع من الروح المعنويه وبترفع برضو من مناعه الجسم وهنقول برضو ان في وسائل فعلا تغذيه بتساعد انك آه، اولا الراحه كمان عكس الاجهاد الراحه عشان كده بننصح المرضى انه وجوده في البيت او في الراحه او في كان في مستشفى او كده ده برضو بيساعد جهازه المناعي انه يشتغل بشكل جيد وبالتالي يدافع عنه كويس بدل أيوة.
ما ياخد آه، ادويه فالراحة بتساعد الجسم انها تنطلق وانها ت- تهاجم وتعود الميكروب كما كانت.
وتعود كما كان الاغذية بقى في اه طبعا لازم يكون في اغذية بترفع المناعة ال- آه، آه، ال- ال- البروتينات ما المناعة عبارة عن اجسام مضادة مصنوعة من البروتينات اذا انا لما باكل جسمي كفايته بياخد كفايته من البروتينات سواء كانت البروتينات دي من مصدر نباتي او من مصدر حيواني فانا ببقى عندي الماده الخام بقى بتاعت الاجسام المضاده فبقى مطمن لو انسان بيتغذى كويس على فكره من الناس اللي انما الناس اللي هي ما بتاكلش دي برضه عرضه ان هيجي لها آه، مشاكل كتير فالبروتينات بشكل عام بقى زي اللحوم والدواجن والاسماك وال... وال... والبيض والجبن والحاجات واللبن والحاجات دي كلها فيها بروتينات آه.
فاذا دي من الحاجات الممتازه برضو آه، برضو فيتامين سي فيتامين سي من الفيتامينات اللي بتبقى موجوده في الخضروات او في الفاكهه آه، برضو بتساعد على ان تماسك بقى الاغشيه المخاطيه مع بعض وبالتالي بتحافظ على الاغشيه المخاطيه اللي هي اللي بيجي الميكروب او الفيروس علشان آه، يهاجمها فكل ما كانت الخلايا دي قويه ومتماسكه الفيروس مش هيقدر يخترقها بشكل او باخر بسهوله فنهتم بشكل عام بشرب العصاير آه، باكل الفاكهه شرب العصائر والحاجات الجميلة والشرب والفاكهة نتوقف عندها نتوقف.
عشان بتجوعنا أنت كده يا دكتور.
أيوة، أمال إيه؟
ربنا يكرمك يا دكتور عادل منور تسلم تسلم ربنا يكرمك نستقبل مداخله معنا مهمه جدا آه، الاستاذ المندوب الحسيني وكيل لجنه التعليم بمجلس الشعب ورئيس جمعيه المدارس الخاصه على مستوى الجمهوريه استاذ مندوب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتك أز- وبالسادة الضيوف اهلا بيك يا فندم ازي حضرتك الله يخليك كل سنة وأنتم طيبين والف سلامه حضرتك الله يسلمك ويخليك يا رب آه، بقول لحضرتك آه، حضرتك بقى رئيس جمعيه المدارس الخاصه دي جزئيه والجزئيه الثانيه حضرتك وكيل لجنه التعليم بمجلس الشعب قول لي كده بكل صراحه هل المدارس استعدت مع بدء العام الدراسي الجديد لانفلونزا الخنازير هل إيه؟
المدارس استعدت لانفلونزا الخنازير المدارس يعني أنا أنا أنا شايف إن ال ال ال الإعلام آه، مشكور جدا أعطى لهذا الموضوع حقه وبزيادة ايوه آه، العالم كله النهارده الدراسه فيه بدات مفيش مشاكل آه، الحمد لله ان النهارده ال- الاجراءات الوقائيه اللي اتخذتها وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي والصحه في الاونه الاخيره كفيله بان هي تطمئن كل اولياء الامور ان ان شاء الله الم- الامور هتمر بخير وامان. معنى ان يكون هناك آه، جرأة واستعداد وتشدد في بداية العام الدراسي يعني إذا كل شيء تحت السيطرة يعني أنا شخصيا بطمن كل السادة أولياء الأمور إن جميع المدارس سواء الخاصة أو الحكومية استعدت استعداد كامل آه، لكل واتخذت كل الإجراءات الوقائية من ناحية النظافة والتهفية والتهوية وتخفيف الكثافات سواء كانت في القاعات في التعليم ال- العالي أو في المدارس أي بالاضافه الى النظافه دي شيء م- طبعا اصبح الحمد لله متوفر والوسائل كلها الحمد لله متوفره ويعني انا بقول على كل سائل الامور ان يطمئنوا جدا جدا جدا ان شاء الله هتمر الامور بخير وما فيش مشاكل وكل حاجه ان شاء الله تحت السيطره طب انا اقول لحضرتك حاجه خلينا اكون واضح برضو مع حضرتك استاذ مندوه احنا اتفضل.
اتعلمنا من حضرتك وانت راجل سياسي وبرلماني الصراحه والواقعيه وكل حاجه جميله اتفضل.
12 12 في احدى الجرائد القوميه ان بيقولوا في, في صدر الصفحه الاولى ان بيقولوا ان معظم المدارس غير جاهزه ترد على الكلام ده ايه آه، انا برد على الكلام ده هو يعني يعني ده انا اعتقد انه ومش اعتقد انا متاكد انه مبالغ فيه شويه مم.
ليه النهارده المسؤولين عن الح- الحكومه وكافه المسؤولين من اعلى المستويات القياده السياسيه للقيادات في الادارات والمديريات في المحافظات آه، ما بيناموش الليل أيوة.
بقالهم النهارده شهر شهرين ما بيناموش الليل آه، وما ما سمحوش وما وافقوش على بدء العام الدراسي الا بعد أن اطمأنوا تماما ان كل شيء جاهز وكل شيء تحت السيطره. النهارده صدقني النظافه اللي في المدارس اصبحت آه، شيء لم نراه من قبل آه، ال- ال- الوسائل التهويه شيء لم نراه من قبل آه، وزاره الصحه أيما- ايضا بمجهود آه، كبير جدا جدا جدا ومتابعه ومراقبه. انا باكد لك ان كل شيء تحت السيطره ان شاء الله واي واحد يشوف اي حاله آه، يبلغ عنها سواء كانت في مدرسه او في مؤسسه او في جامعه طب- او او في اي مكان تمام.
آه، مفيش تواني هتنزل لجنه على طول آه، تتابع الحاله وتتابع النظافه وتتابع التهويه لكن بيني وبينك برضه بيني وبينك نعم.
الامور محتاجه امانه شويه ووعي عند الساده برضه اولياء الامور ان اي ولي امر يشعر ان ابنه حرارته عاليه او عنده اي اعراض او عرض من اعراض اي مرض ي... ي... ما يبعتوش المدرسه تحت شعار انا في وظيفه ومش فاضي اقعد بيك لا يقعد ويبلغ واعتقد ان شاء الله ستقوم اداره المدرسه والاداره الطبيه بالمحافظه او بالاداره بالرعايه والاهتمام تمام طب بمناسبه حضرتك بقى وانت وهي دي فرصه احنا جالنا مداخله استاذ المندوه آه، من مدام فاطمه بتقول ان في المعهد الازهري اللي موجود في شارع العشرين وحضرتك ده الشارع ده تبع حضرتك في الدايره بتاعتك آه، بيقول ان هو المعهد ده ما فيش عنده استعداد خالص لانفلونزا الخنازير ايه الحل
هو انا بقول برضو طبعا احنا احنا شريحه من المجتمع كلنا أيوة.
آه، آه، في من نفذ التعليمات ودي نسبه كبيره جدا جدا جدا وفي قله قليله ربما ان تكون آه، مش جاهزه او ربما لما يتوفر اليها الوعي ال- ال- والامانه والضمير اي حاله من الحالات دي تظهر ما انا مش بقول لك احنا بقت ظروفنا 100% آه.
لكن انا ضد تاجيل الدراسه وضد تاجيل الترم اللي مو- اللي- اللي- الحالي اي ظاهره تظهر في مدرسه او مؤسسه تعليميه او خلافه عليهم بلاغ المسؤولين سواء كان في الاداره او المديريه او في وزاره الصحه تمام.
وصدقني هتنزل لجنه في نفس اليوم تتابع وتراقب كل حاله شكرا جزيلا شكرا جزيلا استاذ المندوب الحسيني وكيل لجنه التعليم بمجلس الشعب ورئيس جمعيه المدارس الخاصه على مستوى الجمهوريه شكرا جزيلا ن- نستقبل اتصال اخر السلام عليكم اهلا وسهلا السلام عليكم اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أه بقول لحضرتك أه اللي معي بنتي انا كان من حوالي اسبوع تعبت يعني خالص يعني نفس اعراض الانفلونزا
طيب وهي عامله عمليه لوز قبل كده يعني يعني بتبقى معرضه دايما اه فطبعا انا صراحه يعني خفت ان انا اوديها للدكتور يعني عندي هنا شك في الصعيد ان اي حد عنده انفلونزا يحجزوه يحجزوه على طول خفت توديها للدكتور اه ليه بقى ما اي هنا عندنا يعني زي ما نقول هوجه يعني اسمها انفلو- حاجه اسمها انفلونزا
يعني خايف ان ان انت الخط اتقطع يعني اه طيب ده ده مشكله كبيره يا دكتور مشكلة طبعا.
يعني واحنا بنت... برضه يعني قبل ما نرجع برضه لل- للاغذيه والكلام ده احنا هنتكلم في الجزئيه دي شويه مساله ان هو بيقول انا خايف ابني انا عارف ان هو هو تعبان عنده انفلونزا وخايف يوديه المستشفى عشان هيتحجز هناك كل ده جاله انفلونزا خنازير وهتبقى بقى مساله ال... ال- ده ده ابن فلان او بنت فلان جاله انفلونزا خنازير انما الفزع الخنازير برضو مش طاعون يعني ده مرض بسيط وفيروس ضعيف والعمليه من غير علاج بعلاج هيبقى بعد اسبوع كويس قوي يعني العمليه مش محتاجه ان انا آه، كمان لو عندي حاله اداريها آه.
وما اعلنش عنها ده لو ثبت كمان انها انفلونزا خنازير ممكن ما تطلعش انفلونزا خنازير تبقى شويه احتقان في الزور ولا شويه برد عاديه اللي احنا كلنا في الشتاء ومع بدايه فصل معرضين لكده.
معرضين لكده ده شيء طبيعي ان انا ابقى في جو سخن واطلع لجو بارد آه، تجيلي نزله برد وشويه رشا فدي برضو مشكله ان انا يكون عندي حاله واخاف اوديها للدكتور او اخاف اوديها للمستشفى لازم تطلع عند الف... طب ما تطلع حتى لو طلعت انفلونزا ايه المشكله؟ ما ليها علاج ويشفى منه مش عيب يعني.
مش عيب ولا ولا اي فيها ده عندي 1000 حاله توفوا حالتين اه يعني العمليه يعني ما فيش ابسط الحمد لله يا ريت يستمر المعدل بهذا الشكل احنا المعدلات العالميه من واحد لاربعه آه، في شفنا كمان في دول كتير المعدل اعلى انما احنا في مصر صحيح، الحمد لله حالات الأمور الوفاة فيها- بتزيد كتير، صحيح.
انما انما ده مرض آه، يعني بسيط في النهايه حتى لو في انسان مصاب بيه فالعمليه مش آه، مش آه، مش للدرجه دي اه طب نرجع بقى مساله ال- الاغذيه آه.
كنا واقفين عند مساله العصائر انت والمشروبات قلت جوعتنا وصلنا لكلمه جوعتنا هي كده بقى الخضروات والفاكهه دي اساسيه جدا ان ان احنا نكسر نكسر من تناولها ال- الفتره اللي جايه آه، برضو آه، آه، بنقول احنا قلنا اتكلمنا عن آه، شراب ال- ال- اليانسون ده من ال- من العصاير او من الشراب الساخن المفيد جدا وقيل ان العناصر المتركبه منه عقار التاميفلو ده متاخد من عشب ال- اللي بيصنع منه ال- اليانسون فليه فوائد كتير اليانسون اليانسون تمام.
آه، وز- والجنزبيل وحبه البركه والحاجات اللي هي بتبقى موجوده في آه، محلات العطاره دي للتخ- لتقويه الجهاز المناعي دي بشكل عام شيء محمود ما فيش منها مشاكل انه ان إن احنا نكتر آه، منها آه، وزي ما قلت ان احنا نتابع برضو آه، عدم الاجهاد والارهاق والسهر والكلام ده كله وطبعا احنا لو قلنا السجاير بشكل عام بترهق الجسم وبت بت بتقلل من مناعه الجسم وطبعا وشرب الشيشه والكحوليات كل دي امور طبعا المفروض انها تنتهي تماما يعني مم. ربنا يكرمك يا دكتور عادل انا هستاذن حضرتك ونستاذن مشاهدينا في تقرير نطلع نشوف التقرير ونرجع تاني باذن الله تبارك وتعالى
أعراض مرض أنفلونزا الخنازير ارتفاع في درجة الحرارة السعال فقدان مفاجئ للشهية فقدان التركيز تصلب المفاصل التقيؤ صعوبات في التنفس إفرازات أنفية أو التهابات في القصبة الهوائية واخيرا الاغماء الذي يفضي الى الموت
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا هذه مجالس رحمة فيها الهدى
اهلا بكم مشاهدينا الكرام آه، ونجدد التحيه والترحيب بالدكتور عادل عاشور استاذ طب الاطفال بالمركز القومي للبحوث. احنا تكلمنا قبل الفاصل او قبل هذا التقرير دكتور عادل عن مساله الاغذيه والمشروبات والعصائر واليانسون والى غير ذلك من ال- اللي هي الامور اللي بتعين على تقويه المناعه. انا عايز اتكلم مع حضرتك برضو في مساله إن اللقاح الجديد اه اللي كله بيتكلم عنه لم يثبت فعاليته الى الان لما نقدرش نحكم نقول ثبت فعالياته او ما يثبتش فعالياته يعني العمليه برضو محتاجه دراسات ومحتاجه بحوث عشان أيوة.
نقول نقدر نقول كلام هذا الكلام انما يعني اللقاح لسه معمول من اسبوع آه معنا اديته الالف آه.
اديته المية المفروض ان انا هعرف ان تاثيره ده ايجابي ولا مش ايجابي بان اشوف اللي اتبع المية دول واشوف كام فيهم آه تعرض لمرض الانفلونزا ولا لا لو 90 واحد من المية أصيب بسلام و10% جالهم انفلونزا اذا يبقى نسبه الفعاليه بتاعه العقار ده او اللقاح ده نسبته 90% او 97% هو مفيش تطعيم بيحمي مدى الحياه ولا بيحمي 100% من اللي بياخدوه احنا عندنا تطعيمات بتبقى نسبه مثلا الجوده بتاعته 97% بمعنى لو 100 خدوا التطعيم ممكن ثلاثه ثلاثه يعيوا وال97 يبقوا كويسين وده يبقى نسبه معقوله جدا. آه، ده بن- انما عشان نتكلم عن فعاليته وجودته او عدم جودته لا، وعشان نتكلم برضو عن مضاعفات و- آه، وحاجه تقول ده بيسبب سرطان وده بيقول بيسبب عقم ولا معرفش ايه في قصور في ال- معرفش ايه، ده برضو كلام ما نقدرش ن- ن- ن- نقول ده محتاج مشوار طويل من ال- العقار او المز- اللقاح هيتاخد علشان نقدر ن- نرصد آه، او الابحاث بتاعته عشان نقدر نرصد آه، هذه المضاعفات فما نقدرش نحكم على اللقاح الا بتجربته هو بس العيب الوحيد انه اتعمل في عجاله أيوة.
وقد يكون محتاج لمزيد واحنا مستعجلين لان الشتاء دخل علينا وفي مواسم للحج ومواسم للعمره واحنا ك... احنا مستعجلين ان احنا ناخده على اساس ان السلطات السعوديه مثلا قالت مفيش حد هيحج غير لما ياخده ف... فده استعجالنا انه آه، انه انه ناخده ده اللي هو بس الشيء اللي انما آه، انما علشان نتكلم عن تاثيره الايجابي او السلبي او مضاعفاته ده محتاج آه، فتره طويله يعني كان- من تمام ناحية طبية.
ربنا يكرمك دكتور عادل آه، برضو مساله المركز القومي للبحوث آه.
وبرضو نعرف آه، مشاهدينا الكرام وكتير اكيد عارف هذا الكلام ان المركز القومي للبحوث ده بيضم خيره وافضل علماء مصر في شتى الله المجالات يخليك. ده طب حقيقي.
انا عايز اقول المركز القومي للبحوث ودورات التوعيه ال- ال- ال- المنعقده الان في المركز القومي للبحوث من خلال التوعيه آه، ومن خلال الدورات التوع- التوع- الدورات التوعيه والتدريبيه للمواطنين والموظفين الموجودين في المركز القومي للبحوث مظبوط.
نتكلم عنها شويه بعد- نتكلم عنها بعد آه، الاتصال ده اولا آه، تجربة بعد الاتصال؟
الاتصال آه، ممكن تقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم أهلاً السلام بيك.
ورحمه الله وبركاته اهلا يا ام عمر ازيك يا استاذ ملهم اهلا بيك الله يكرمك الله يخليك وازاي دكتورنا العزيز الله دكتور عادل يخليك منور ما شاء الله الله يخليك منورين الشاشه والله شكرا شكراً.
جزيلا بس انا حضرتك انا بلتمس بس التماس آه، يعني ارجو ان حضرتك الالتماس ده ت- توصله صوتي ليه نعم.
ان حضرتك دلوقتي في شكوى عندنا في المدارس طيب.
يقول لك ال- حتى مدير المدرسه بيقول لنا كده طبعا ال- الحمله بتاعت آه، انفلونزا الخنازير يجب النظافه ويجب ان الفصل يبقى ال- الادوات معقمه ال- تل- الطالب ما ياخدش اي حاجه من زميله تلاقي حضرتك مدير المدرسه يقول طب وانا هعمل ايه اذا كانت الدوله مش موفره لي فراشين او عمال نظافه وانا اللي هطلع انظف الفصول بنفسي أيوة.
فتلاقي حضرتك الأ- الاولياء الامور احنا قلقانين نودي اولادنا طب نعمل ايه حضرتك اذا كان مدير المدرسه بيقول بيقول فين فين يعني المكان حضرتك قول نفس المنطقه الكلمة بس دي.
قولي لي المنطقه ما تقولش المدرسه قولي المنطقه نعم؟
بس المنطقه فين آه، حضرتك في مدينه السلام تمام.
انا بكلم حضرتك وانا محاميه على فكره يا استاذ منعم اهلا وسهلا وحضرتك اما يجي يقول لك ايه إيه، طب الوزاره بتقول ان ال- المسؤوليه الجنائيه بتقع على مدير الم- المدرسه يقول لك طب انا هعمل ايه اذا كان مفيش عمال نظافه اصلا انا هعمل ايه طيب حضرتك طب احنا او كاولياء امور هي- مدينه نقول السلام نعمل إيه تبع دلوقتي؟
القاهره ولا تبع ايه نعم تبع القاهره اه القاهره يا استاذ ملهم طب يا ريت لو نقدر نحاول نجيب مع الاستاذ مدحت مسعد وكيل وزاره التربيه والتعليم بال- بالقاهره تمام تمام تمام ربنا يكرمك آه، شكرا جزيلا آه، آه، طيب تيجي نطلع تقرير ونرجع تاني أوي، أوي.
نشوف التقرير ونرجع تاني مع بعض
طرق الوقاية من مرض أنفلونزا الخنازير غسل اليدين بالماء والصابون بعد كل مرة يعطس أو يسعل فيها الإنسان لأن مواد التنظيف الكحولية التي تستخدم في تنظيف اليدين تلعب دورا فعالا في خفض الإصابة بالفيروسات اتباع بعض الوسائل البسيطة للمحافظة عليك وعلى من حولك كتغطية الأنف أو الفم بمناديل ورقية عند السعال عدم الاقتراب من المصابين بالأنفلونزا لأن العدوى تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق السعال أو العطس إذا ظهرت عليك أعراض الأنفلونزا سارع بزيارة الطبيب احذر لمس العينين أو الفم أو الأنف دون غسل اليدين احذر العناق أو التقبيل أو المصافحة عند تحية الآخرين ومن أكثر طرق الحماية فعالية هي استخدام كمامات على الأنف أو الفم لمنع انتشار الفيروس قريبا قريبا في مجلس الرحمة على شاشة الرحمة الفائزون الفائزون مسابقة أسبوعية بجوائز نقدية الف- الفائزون الفائزون الفائزون الفائزون
اهلا بكم مشاهدينا الكرام نعود دكتور عادل لمساله المركز القومي للبحوث والدورات دورات التوعيه والتدريبيه للموظفين المواطنين آه، تمام انا كنت بس عايز اقول ان المركز القومي للبحوث كان ليه دور كبير في آه، انفلونزا الطيور وكان في فريق آه، صحيح، صحيح.
طبي بحثي او فريق بحثي من المركز آه، قدر على انه يعمل آه، لقاح لانفلونزا الطيور وجاري تصنيعه او بالاتفاق مع جهات التصنيع ال- آه، ورئيس الفريق البحثي بتاع انفلونزا الطيور قال انا محتاج بس اخد عينه ايجابيه وخلال شهر انا على مسؤوليتي مسؤوليته هو طبعا انه ي- يكون عندنا لقاح مصري لانفلونزا الخنازير او آه، قابل للتصنيع يعني. اما بالنسبه للدورات التوعيه اللي احنا قررنا نعملها في المركز القومي للبحوث وده كان على فكره نتيجه لطلب الدكتور هاني الناظر رئيس المركز مني تمام.
بان احنا داخلين على فصل شتاء وان احنا في مدارس فلابد ان احنا نوعي اولا القائمين ب- او العاملين بالمركز مع ان احنا نوعي الامهات لان الامهات في الحقيقه في الفتره اللي جايه دي عليها العبء الكبير في انها تعلم ولادها طرق النظافه و- وازاي كل واحد يخلي باله من نفسه وازاي يعطس ما يعطسش في وش حد ويكح في وش حد ويبقى معاه منديل دايما فالامور كلها وحتى كمان بعد ما اعلن وزير الصحه ان حالات معظمها ممكن قابله للشفاء في المنزل او العلاج في المنزل فاذا مين اللي هيقوم بعمليه التمريض واعطاء الدواء وان احنا ناخد بالنا هي تمام.
الامهات عليها العبء الكبير فاحنا قررنا ان احنا نعمل هذه الدوره وهي كل اسبوعين و- في المركز؟
في المركز ولا فين؟
لا في المركز آه.
بالاضافه الى ما انا هقول لحضرتك في المركز هن... عباره عن ثلاث محاضرات آه، استاذ دكتور محمد احمد علي استاذ فيروسات هيتكلم عن الفيروسات او اتكلم فعلا في الاول اول دوره تمام آه، وفتره الحضانه بتاعت الفيرو- فيروس وطبيعته عشان انا اعرف العدو بتاعي لازم ادرسه كويس عشان ما تمام، اخافش منه تمام.
الدوره او المحاضره الثانيه بتاعت الدكتور سعيد شلبي استاذ آه، طبعاً، طب ما شاء التكميل الله.
بالمركز آه، هيتكلم عن العلامات الاكلينيكيه وطرق الوقايه والعلاج والدكتوره عفاف عزت بتتكلم عن الاساليب الغذائيه اللي هي خاصه برفع آه، مناعه الجسم آه، وبعديها بتحصل نقاش ما بين الحاضرين وما بين الاساتذه على اساس ان اللي عنده سؤال خاص او عام حول المرض بي... وفي عندنا شق تاني ان احنا مجهزين فرق طبيه لزياره المدارس بالاتفاق مع مديرين المدارس ومدراء ال- ال- التربيه والتعليم على مستوى القاهره والجيزه لان احنا احنا تمام.
مركز في الجيزه وجاهزين ان احنا نعمل آه، زيارات لهذه المدارس حسب الطلب والموضوع الثاني بقى اللي هو انبثق من الاولاني ان احنا في جمعيات كتير قوي طلبت من الفريق دون انه يقوم آه، بعمل في الجمعيات عندهم او في النوادي عمل محاضرات مثل ما تقوم فيه في المركز تمام، القومي جميل.
وننقل هذا الكلام للناس في الشارع او في النوادي او في الجمعيات الاهليه وبالتالي ده احنا يبقى كده احنا قدرنا نعمل حاجه برضو لمجتمعنا ك كعلماء في حاجه المركز جميله و- ونسعد بالتعاون مع حضرتك الله في هذا يخليك يا المجال من خلال فندم الله قناة الرحمة.
يخليك احنا اللي بنقدم لكم نسعد الشكر نسعد باذن الله على إن شاء مثل الله هذه بإذن اللقاءات الله يخليك ربنا يكرمك يا دكتور عادل نستقبل اتصال السلام عليكم ام عبد الرحمن ايوه السلام اهلا عليكم وسهلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت عايزه بس استفسر من الدكتور على حاجه نعم آه، يعني لو الواحد جات له مثلا انفلونزا عاديه او انفلونزا خنازير تمام.
و- واعتزل مثلا الاسره في اوضه مثلا وخد ادويه ومسكنات وعلاج زي كده اه ممكن ت- تروح منه في خلال اسبوع زي ما قال حضرته ولا لازم مستشفى وحجز وحاجات زي كده طيب يعني جميل ممكن انفلونزا الخنازير دي تروح من العلاج في البيت والادويه بتاع الانفلونزا تمام، العاديه ولا تمام.
لازم نروح حاضر.
المستشفى حاضر آه، ناخد كمان اتصال استاذ علي السلام عليكم اهلا وسهلا آه، آه، آه، ممكن اقول حاجه بس في انفلونزا الخنازير اتفضل دلوقتي آه، الطلبه والمو... آه، والتلاميذ مم.
لم... آه، بيل- آه، بيلبسوا الكمامات أيوة.
وكل حاجه دلوقتي لو واحد آه، ظهر عليه اعراض انفلونزا الخنازير ايوه د- آه، بيتكسف مثلا ان هو يقول ل- للمدرس او المدرسه اللي عليه
ايوه
ولو وحاجه كمان لا- لو واحد ظهر عنده انفلونزا الخنازير يعمل ايه علشان يخف منها حاضر يا علي انت في سنه كام انا طالع آه، ست يلا ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله باذن الله آه، طب طب ناخد بس ال- ال- ال- ال- ال- نرد على الاتصال اللي جالنا من ام عبد آه.
الرحمن بتقول آه.
إن لو جالها حاله هل تقعد في البيت وتاخد الدواء ولا تروح لازم تروح في المستشفى؟
حالات لو قعدت في البيت وخدت الدواء آه، تشفى ايه تماما هي الحالات دي بقى؟
ال- الناس الطبيعيه اللي هي ما عندهاش مثلا امراض او او او مضاعفات يعني هي ما يعني عندهاش مش الانفلونزا بس اه عندها الانفلونزا وهي سليمه و...
وربنا معافاها من أي وربنا مرض.
معافاها من اي حاجه الحمد لله.
مشكله انما الناس اللي بتبقى عندها مثلا بيجي لها التهابات في الصدر كتير او آه.
عندنا ازمات ربويه دي برضو الانفلونزا بوابه لدخول هذا ال- ال- الكلام للرئه وبالتالي يجي لها حساسيه فالناس اللي عندها مضاعفات عندها مشاكل في القلب عندها كذا دي المفروض انها تتعالج او كبار السن او الحوائط دي المفروض انها تتعالج في المستشفى ما باقي ان الانسان سليم زي الانفلونزا انت في- حد سمعت في الدنيا حد اتعالج من الانفلونزا الموسميه في مستشفى مش بتاخدها في البيت وبتاخد تاخد الش- السوائل بتاعتك وتاخد المسكنات بتاعتك بالاضافه الى في انفلونزا الخنازير في علاج اسمه التاميفلو بي- آه، بيحارب كتير قوي من الفيروس فاذا العلاج في المنزل لا يقل لان اللي, ه- اللي اللي هو هو هيبقى اللي في المستشفى مش في المستشفى مش هيعملوا حاجه الا لو في- في حدوث مضاعفات لو اتاخر تشخيصك وبالتالي دخلت ما احنا في سؤال في الاول بقى حضرتك لو تفكرنا أيوة.
او تفتكر ان في واحد سالت اسباب الوفاه ايه ما هو أيوة.
أيوة. في ناس بقى- يعني اتنين توفوا من في القتل اه ليه اه اه تمام فاه يعني فبقول اه لو لو في واحد جاله انفلونزا خنازير وسابها ثلاث اربع ايام من غير ما ياخد علاج ده هيخش في مضاعفات، المضاعفات اللي هي التهاب الرئوي، مفيش غيرها هي سبب الوفاه، بيحصل فشل او التهاب في الرئتين وبيحصل فشل في وظائف الرئه وبالتالي بتؤدي الى الوفاه، انما كل الحالات اللي بتكتشف بدري وبتاخد علاجها بدري وبتلتزم بالتعليمات الطبيه دي بيتم بتشفى شفاها كمان.
بفضل الله.
بتشفى كمان زيها زي اي نوع من انواع ال- الانفلونزا العاديه او نزلات البدر العادية. فانا بقول علاج منزل اه طبعا مجدي ومفيش مشكله فيه لو مفيش مضاعفات او ان الحاله ما ما, ما ساقتش قوي ده اللي انا طب طب- طب علي بقى اللي بيسال بيقول ان ممكن لو واحد عنده حاله آه، انفلونزا خنازير ومكسوف ان هو يقول اللي حواليه مفيش حاجه اسمها مج- اصل هو مش هيبقى متداري آه.
آه، اعراض انفلونزا هتبقى بتظهر.
اعراض اه شويه رشح طالعين منه بيكح كل شويه آه، يعني عنده آه، التفه في الاحتقان عنده عنده ترجيع واسهال عنده التهاب في العظام دي حاجات لا عم- لا عمر عالي ولا غير عالي هيقدر يخبيها لانها مكشوفه بالنسبه للناس وبالنسبه للمتخصصين في المدرسه اذا كانوا اطباء او زوار صحيين او تمام.
مرضى ربنا فمش يكرمك.
ما حد ما فيش حد هيجي له انفلونزا ومخبيها صحيح ربنا الوقت بيمر بينا سريع دكتور عادل انت حضرتك كنت صاحب الدعوه وال- ودي لاقت آه، يعني رواج كبير جدا جدا ما شاء الله تبارك وتعالى على مواقع الانترنت وغيرها وغيرها وفي- من خلال الجرائد والصحف والمجلات الاسبوعيه واليوميه آه، اللي هي منع القبلات ايوه يا فندم منع القبلات صحيح.
برضه احنا دي مهمه اول وقت بنركز اه عليها طبعا دي مهمه من التعليمات حتى اللي يعني اللي اتكلم فيها وزير الصحه بنفسه آه.
وزراء بعض وزراء الصحه العرب واتكلم عن نظام الصحه العالميه احنا اتكلمنا في الموضوع ده في سبتمبر 2005 س- سبتمبر 2005 وكانت دي بدايه الدعوه وقلنا يا جماعه خلي بالنا ان التقبيل او الترحاب الزايد بين الاصدقاء مع بعض والتلامذه والحاجات دي كلها ده بينقل امراض مجموعه امراض اهمها كانت انفلونزا الطيور اللي احنا كنا عارفين منها والانفلونزا الموسميه ما كانش لسه انفلونزا الخنازير وعددنا كمان بعض الامراض الثانيه اللي هي بتيجي برضو من خلال او تنتقل من خلال النفس والرذاذ واللعاب والاحتكاك الجلدي وعددناهم آه، لما ظهرت انفلونزا الخنازير آه، آه، طبعا آه، ازداد بقى الكلام في هذه الموضوع حوالين ان النفس والرذاذ من شخص المريض او حامل مرض لانسان سليم انه ينقل الامراض وابتدت ال- ال- العاده دي تلاقي فعلا ذم كتير وتلاقي ان تراجعت في الفتره الاخيره في مصر ونتمنى انها تتراجع باستمرار مش بس عشان خاطر انفلونزا الخنازير لانها ملهاش اي جدوى الا انها بتنقل الامراض لا ت- تعبر عن محبه ولا حب بين الناس لان في ناس بتلتقي مع بعض لاول مره ما بيعرفوش بعض خالص وياخدوا بعض بالاحضان.
عادة.
هي عاده, عادة.
عادة. سلوكيه احنا بنقول للناس يعني ما فيش داعي منها ربنا بس.
يكرمك يا دكتور عادل انت نورتنا الله يخليك يا أستاذ واسعدتنا مهندس.
واسلوبك الجميل السهل الله البسيط يخليك، الله انا يخليك.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا تسلم، ولكن تسلم.
برضه انا عايزك تقول ك- كده في يعني في كلمات بسيطه آه، في النهايه تنصح الاطفال بايه؟
والله انا بقول يعني ما فيش داعي ان احنا يبقى عندنا ذعر وهلع احنا احنا في فتره دلوقتي لسه الجو دافي واحنا في درجات حراره الثلاثينات دي يعني احنا برضو في امان آه، آه، وعايزين نقول برضو احنا التشدد ده بتاع المدرسه وال- والتعليم والنظافه والاحتياطات دي لازم تبقى معانا على طول آه، ما تبقاش مستمرة.
في اول اسبوع وثاني اسبوع بعد كده بتبتدي العمليات تدريجيا لا احنا عايزين نبقى شادين فعلا الحبل على الاخر بحيث ان احنا يعني ما نديش فرصه ان الفيروس يتوغل او نديله فرصه ان احنا داخلين على آه، فتره فيها آه، انخفاض في درجات الحراره و- وسهل قوي على اي ميكروب او فيروسي بالش- بالخ- بالخصوص انه ينتشر احنا مش عايزين ندي هذه الفرصه آه، بنقول لاولياء الامور اللي عندكم اولاد عيانين يقعدوا في البيت لمصلحتهم ولمصلحه زملائهم في الدراسه وما فيش داعي ان احنا نستعجل آه، ظهورهم او نزولهم المدارس وبنتمنى في النهايه الصحه طبعا لكل اطفالنا يا رب اللهم وكل آمين يا رب.
المجتمع ان شاء انا الله بشكرك شكرا جزيلا دكتور عادل الله يخليك.
شكرا جزيلا ربنا يكرمك شكرا.
ويعزك ونورتنا وسعدتنا الله شكرا يخليك يا جزيلا فندم. أنا اللي شاكر.
في النهايه مشاهدينا الكرام يعني باسمكم اتوجه بخالص بالشكر والتقدير لمعالي الاستاذ الدكتور عادل عاشور استاذ طب الاطفال بالمركز القومي للبحوث والمستشار الطبي لمجلس الشعب احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور عادل مره اللي شاكر ثانيه ليك.
وسادسه وموصوله شكرا.
وحضرتك شرفتنا لاول مره في شاشه قناه الرحمه ونتمنى تكرم باذن الله تبارك إن شاء الله.
وتعالى آه، في النهايه مشاهدينا الكرام احنا لا نقدر الا ان نقول يعني سبحان الله سبحان الله العظيم بنقول يا رب احفظنا واحفظ بلدنا واحفظ بلاد المسلمين اللهم امين يا رب واحفظ بلدنا واحفظ مصر من الوباء و- والبلاء والغلاء والفقر وسائر بلاد المسلمين يا رب اللهم امين اللهم امين مشاهدينا الكرام انا في انتظار حضراتكم في لقاء الثلاثاء القادم باذن الله تبارك وتعالى ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء احبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
قريبا قريبا, قريباً قريبا في مجلس الرحمة على شاشة الرحمة الفائزون مسابقة أسبوعية بجوائز نقدية الف- الفائزون الفائزون الفائزون الفائزون نصح النبي لصحبه أن يرتعوا أن يرتعوا